هذه المنى مهمة للحق في وجه الردى هم دمعة صديقة في الغالب إن حلت تجا هم صرخة عمرية كالبرق جاء فأرعدا وابن الوليد مهند في الله لن يترددا هم كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وأرشدا هم للحياة السائرين بدربهم مصابيح الهدى
اظن بقى يا استاذ سعيد صلاح الدين ايوبي ده ولا تاجر ولا الواحد بقى يعني او ممشي يعني لا يعني هنتكلم في في في النهارده دي ده مساله جهاديه يعني ما جهاديه وحكم وعداله ويعني فماذا عندك يعني هو برضه كان كريم
برضه سبحان الله كان جواد جدا جدا جدا وكان كريم سبحان الله وتعامل الحقيقه صلاح الدين ايوب انا من من الشخصيات اللي بما انه قريب 800 كام وخمسين سنه 800 كذا وخمسين 53 اظن او آه، يعني نعم.
آه، او 500 500 كام و80 مم.
كويس آه 584 هجري فقريب يعني مش مش قريب من حضرتك يعني
لا يعني لما تيجي مثلا تتكلم عن الصحابة وتتكلم عن التابعين يعني هو مش فبحس انه انه يعني ممكن الانسان دايما كان تيجي في دماغي كده الانسان يتمثل صلاح الدين الايوبي بس لما بسمع حتة كده صعبة بقول لا ده الراجل ده كان غير- كان غير عادي اولا هو من اول ما ما- ما ما حط قضية القدس والمسجد الأقصى في بالي وفي عقلي وفي قلبي يعني قيل انه عافى الابتسام ما كانش بيضحك ولا يبتسم ولا يفرح ولا وهو حاطط قدامه آه، بيت المقدس مم.
آه، و- زي الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول كان والناس مش فاهمه معناها كان دائم الحزن هم فاهمين الحزن يعني الحزن اللي معروف انما دائم الحزن يعني دائم الاهتمام يعني تشعر انه مهتم مم. فهو يعني صلاح الدين الأيوبي لما نيجي نتكلم عليه لازم نتكلم عن تحرير ال- المسجد الأقصى ولازم نتكلم عن المسجد الأقصى ولازم نتكلم عن فلسطين وما يحدث فيها ولازم نتكلم عن أنه آه آه يعني صلاح الدين الأيوبي كان رجل فيه صفات كثيرة جدا هبدأ بواحدة واسيب بقى يعني أخويا الدكتور صلاح يكمل أنه من ضمن صفاته الأساسية أنه لم يترك صلاة الجماعة قط
الله اكبر
فأنت لما تجيب صلاح الدين الأيوبي اللي حرر القدس وتروح ربطه على طول بالمسجد صلاة الجماعة مش الصلاة الله اكبر لم يترك صلاة الجماعة قط حتى انه قيل انه بيقول هو انه عندما كان يمرض كان ي... هو طبعا ده اجتهاد منه يطلب الامام وهو مريض يقول اطلب الامام وانا مريض حتى لا ادع صلاة الجماعة يجعله امام في غرفته او يجيبه يصلي بيه ان كان يعني حتى كمان في مرض آه، صلاح الدين ايوبي كان يحب ان يصلي جماعه فدي ربط الانسان بالمسجد يخلق جوانا حب الجهاد يخلق جوانا رجوله مصنع الرجال مصنع آه الرجال فيه رجال المسجد، يحبون المسجد المسجد مم.
ومن هنا بقى الفضائيات يعني مش عايزينها دي رساله بقى يعني بعيد عن مصباح الهدى صلاح الدين الايوبي نفسي فعلا دايما اقولها وافتكر كده اقول ان نريد من الامه الا تنسى المساجد وان تظل في المساجد اه في دروس في القنوات اغنت عن المحاضرات وال- وال- والتحرك وكذا انما لابد وان يعود المسجد كما بدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصنعا للرجال كان مكانا للعباده كان مدرسه للعلم كان مكانا للشورى كان مكانا لانطلاق الحرب والغزوات كان مكانا لتدبير امور المسلمين كان مكانا ل و- وليس عجيبا الفن الإسلامي أن صحيح.
يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ب- ب- بمجرد وصوله إلى المدينة المنورة بأن يبني مسجدا فنقول مسجد ونقول المسجد الأقصى ونقول صلاة الجماعة في صلاح نربط ده كله ببعضه يبقى الصلاة في جماعة عمود رئيسي وبناء أساسي في شخصية صلاح الدين الأيوبي
آه، في الحقيقة أنا يعني آه، قلبي آه، يعني في جراح تنزف وبحدة مما يجري في فلسطين الآن وكلما يعني اشتدت هذه الجراح أستعيد ذكرى صلاح الدين الأيوبي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الحقيقة آه، احنا كتير كلنا نعرف سيدنا عمر بن الخطاب آه، والأقصى كأنه يقول لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر كذلك هذه الحرب الشرسة التي قادها هذا البابا الأفاق أوربان الثاني بأكذوبة كما يغزى عالمنا الآن بأكذوبة أخرى هذه الأكذوبة انطلقت في كليرمونت في فرنسا بأن المسلمين يسموهم الكفار هدموا قبر المسيح واشتغل البابوات والقساوسة على قضيتين إعلاميتين مختلفتين راحوا على الأغنياء قال لهم جنان الشام ستغنيكم أبد الدار هتلاقوا خيرات في البلاد دي مش هتلاقوها في أي حتة في الدنيا وراحوا للفقراء قال لهم الحقوا قبر المسيح يعني خدوا لغة لكل مستوى يحمسوه حمسوا كل فريق فجاءوا يحملون حقدا أسود شوفوا نصابين والله طول عمرهم إلى اليوم مم.
إلى اليوم مم.
حملة على المسلمين يعني, يعني شوف الباعث الباعث على حرب عقائدية كذب كذب كذبة كذبة ولذلك مخالفة شرعية يعني الباعث على حرب عقائدية مخالفة شرعية نعم.
نعم ويقول له تعالى على شيء مش قبر أصلا سيدنا المسيح هناك آه.
في القدس أصلا يعني مم.
فجاءوا يحملون حقدا رهيبا جدا مم.
والمؤسف أنهم وصلوا وما أشبه الليلة بالبارحة وصلت الجنود الصليبيين ويتجهز ال ال ال ال تتجهز الخلافة الإسلامية لكي تقوم بدورها في الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى وإذا بالفاطميين يحاولون أن يحتلوا ليأخذوا ليوسعوا دائرة الإمارة بالنسبة لهم فأصبح الجيش الإسلامي متوزع بين حرب داخلية وحرب خارجية انهزم في الاثنين
الفاطميين يحاربوا مين بيحاربوا الجيوش الخلافة العباسية و- وفي نفس الوقت الفرنجة يحاربون نفس الجيوش يحاربون العباسيين فقط ما هو الفاطميين ما كانوا مشغولين بالمسجد الأقصى مم.
مشغولين بتوسيع النفوذ ولذلك صلاح الدين الأيوبي كان له دور كبير جدا في إنهاء هذه ال ال ال الفئة التي أضعفت الجيش الإسلامي هو ولم يقم بعملية التحرير إلا بعد توحيد مصر والشام تحت لواء آآ آآ جديد لواء السنة والجماعة ولواء ال ال ال ال الإسلام بنقائه وصفائه الذي يتجرد لقضية القدس والمسجد الأقصى النتيجة ان آه، آه، يعني كما وصف آه، وهذا الدكتورة دغريد هونكا الألمانية آه، تورد شهادات لضباط ألمان آه، آه، يعني شهدوا بأنفسهم هذه الوقائع يقولون يفرح الأبرار اللي هم الجنود عندما يغسلون أرجلهم في دماء الكفار اللي هم المسلمين ذبحوا سبعين ألفا في يوم واحد في فلسطين في القدس سبعين ألف سبعين ألف ذبح مش مثلا قنبلة وطيارة الناس ذبح ذبح و و و و وأمعنوا القتل وهتك الأعراض بشكل فظيع جدا هذه الهزائم صلاح الدين الأيوبي ما بدأش يجيب جيش و- ويعمل استعانة ب- ب- بشرعية دولية و- ودول فرنجة طب أشوف من أعداء الفرنجة أروح لا بدأ تأسيس من الداخل من أعماق الأمة بدأ بتأسيس الكتاتيب وفي المساجد وعمل لها وقف ولا يدخل أحدا إلى جيشه إلا إذا أتم حفظ القرآن يا سلام وكان من النساك والعباد في المسجد المرتبط ببيت الله في إيمان في تقديس للمسجد في انفعال بآيات القرآن التي حفظها والتي يتلو, يتلو بها مش ملاحظ حضرتك ان دايما حاجتين يا شيخنا في كل تقريبا مصابيح الهدى مم.
وكل من غير وجه التاريخ عمر المختار عمر بن عبد العزيز القرآن والمصحف القر- المصحف مسجد.
الصلاة المسجد المسجد في صلاة في جماعة والس- والقرآن.
والقرآن الكريم نعم مفاتيح فعلا تأسيس.
هما الاثنين آه، ف يعني صلاح الدين الأيوبي بدأ يعني آه، آه، في نخاع الأمة من تحت ما بدأش من فوق وأنا أنادي على الذين يختبئون في الكهوف ويقفزون على الأنظمة ويقتلون الزعماء والرؤساء والوزراء أقول ما هذا بطريق الإصلاح ولا عرفه رسول الله ولا مصابيح الهدى في الإصلاح والتغيير وصناعة الأمة إنما نزل إلى عموم الناس وأسس الكتاتيب الملحقة بالمسجد أو في داخل المسجد وبدأ ي- ي- ي- يدرب الناس على التربية الإيمانية والروحية وامتلاك ناصية الهوى لأنك إذا امتلكت ناصية الهوى تستطيع أن تملك ما حولك وإذا انفلت الهوى عندك يضيع كل شيء حولك من هذا المنطلق بدأ صلاح الدين بعد ذلك يدرب هؤلاء الجنود وبدأ في عمل وحدة بين مصر والشام وأنا عايز أقول لم يحدث مقاومة للمحتلين سواء التتار أو المغول أو ال- ال- ال- الصليبيين إلا عندما اتحدت مصر والشام سيف الدين قطز وعز بن عبد السلام وحدوا مصر والشام لمواجهة المغول نفس المسألة دي فعله نور الدين محمود آه، عماد الدين زنكي صلاح الدين الأيوبي حركة توحيد قوية جدا يبقى حركة إيمان شعبية من خلال المساجد والقرآن حركة توحيد لمصر والشام ثم تدريب على الرجولة والخشونة اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم بالثلاث عناصر دول التوحيد كمان بيفكرنا نعم بسيدنا الحسن آه لم شمل.
مصباح من مصابيح الهدى لم شمل يبقى القرآن والصلاة وتوحيد وكان في كلمة لشيخنا جميلة قوي قوي وحضرتك برضو أكدت عليها إن بنتحد على الأدنى مم.
على القطعي اه مم.
نتحد كفاية إن إحنا نتحد مم.
حتى لو على الأمور مم.
ثوابت.
لازم نوصل لأنها للأعظم المم- لأنها الممكنة إنما نقعد نختلف على فالثلاثة دول المستحيل سبحان الله تقريبا كده تقدر تبلورهم إن معظم الشخصيات بتدور توحيد الأمة مم.
الصلاة في جماعة مم.
القرآن أنا قاعد بتعلم طبعا منكم ده خلينا ن- ن- نعدل الترتيب المسجد الأول المسجد والقرآن وبعدين من المسجد يبدأ معاه كتاتيب وحفظ القرآن وإذا التقى يعني الإنسان في حب الله ارتقى في حب الله هيبقى فيه وحدة وإخاء في الله سبحانه وتعالى الإمام البخاري عمل 13 باب 13 باب عن الحب في الله في كتاب الإيمان وأنا بحس دول عاملة زي الأواني المستطرقة يزيد الإيمان يزيد الحب في الله يزيد الحب في الله يزيد الإيه الإيمان الإيمان يعني الاثنين بيغذوا بعض يعني أو آنية ولها أنبوبين ها، ف شيخنا احنا ده لا يعني, يعني الحقيقة نفسنا نسمع يعني هو طبعا لا شك انه الهزيمة لا تأتي للمسلمين من خارجهم هي تأتي من داخلهم نعم
فإذا المسلمين من الداخل كانوا أقوياء بيبقوا حائط صد ضد أي- الأعداء مهما كانت قوة الأعداء ولذلك ال... إنما الهزيمة تأتي عندما يكون المسلم منهزم داخليا ولذلك الأهلية للانهزام هي اللي دايما اللي خلت المسلمين ينهزموا في مواقع الأهلية اه يعني الانهزام.
للانهزام يعني صح. اه يعني فعلا تجد تيجي تعمل الامه حاجة وأنت جواك بالظبط آه، انسان مالك بن نبي يقول إن الشعوب لا تهزم في الميدان قبل أن تكون عندها قابلية الانهزام والاستعمار بالظبط يعني هو هو عنده اهليه اهليه المنهزم يعني هو مستعد ينهار عنده الانهيار الداخلي فلما حد بيجي يلاقي مكان منهار يحتله خلاص انما لو لو المسلم قوي في داخله لا يمكن انه حد يقدر يفتئت عليه ولذلك آه، صلاح الدين ايوبي طبعا من الناحيه التاريخيه الحروب الصليبيه هي السبب اللي جعل اعداء الاسلام يتوقفوا يقولوا لا ده ما لم يكن المسلمون ضعفاء بمثل الوقت لم يكن المسلمون ضعفاء بمثل الوقت اللي احنا دخلنا عليهم في الحروب الصليبيه دي ومع ذلك الاسلام احياهم من جديد لدرجه ان هم حيوا وقدروا يهزمونا فاحنا الحل الوحيد ان احنا نضرب ما بين المسلمين وبين الاسلام هم بيقولوا كده قالوا ما- ما تخليهمش بقى الاسلام يقرب منهم لانه بقى- هنجيبهم ضعفاء اكتر ك- من كده ايه ده اكتر ضعف كان في حياته لكن لما رحنا وقدر ينفثوا وي- وي- ويؤكدوا ال- يرجعوا الى دينهم مرة تانية آه، فلا خلي بقى ولذلك بدأ التغريب عن الاسلام ان تبقى الامة مش امة اسلامية ما تبقاش العقيدة هي المحركة على فكرة صلاح الدين ايوبي ده ما كانش عربي ده كان كردي كردي من الأكراد اللي مضطهدين الآن اللي فضلوا بتوع البعث العربي يضطهدوهم و- و- ويقهروهم ومش مدينهم دولة يعني دي, دي, دي جزئية كبيرة موجودة في العراق وإيران وتركيا الأكراد موزعين وبيحاربوا مسلمين وأهل سنة وكل شيء لكن بيحاربوا لأنه القوميات ومن عجيب الأمر أن القوميات استخدمها الأعداء لتفتيت الأمة انه بدل ما احنا كلنا مسلمين يبقى دول اسمهم قومية عربية ودي قومية طورانية تركية ودي طو- قومية كذا لما فتتونا الى قوميات وبعدين بدأوا يفتتوا القوميات نفسها بدل قومية عربية يقولوا طب خلي ال- ال- الشام فيها مثلا الحزب القومي السوري الحزب القومي السوري ده بيتكلم عن وع- عن آه، معدن اهل الشام والجماعة المصريين يتكلموا عن الفراعنة ومش عارف مين عن الفينيقيين ومين عن الاشوريين بقى شغلانة كده عارف بقى حضرتك لو ترجع دلوقتي تتكلم عن القومية العربية لا ده احنا فتتنا اكتر من كده خلاص يعني العدو قدر ي- يكسر الناس اكتر فاصبح الكلام عن القومية العربية الان تحظره الانظمة الممالئة لل- لاعداء الاسلام لان والله لا احنا احنا اتفتتنا اكتر من كده عايز ترجعنا الى الى حته كبيره اكتر احنا قطعنا اكتر من كده فالفكره في انه صلاح الدين كردي ومع ذلك بعث الاسلام ولم تكن فكره القوميات م- مطروحه في هذا الوقت بينما الفاطميين والفاطميين فعلا يعني حتى ناوأوا اهل السنه مناوئه شديده جدا وحاربوهم وكذا كانوا بعيد زي مساله افغانستان كل الفصائل الاخرى دي لم تشترك في الجهاد مطلقا ولم ضد الروس مطلقا مطلقا يعني شيعة الأفغان لم يشتركوا ولم يرفعوا مطوة قصاد ال- ال- الاتحاد السوفيتي لما انتهى الجهاد بدأوا يخشوا في النزاع الداخلي فالفكرة أيضا اللي هي مسألة توحيد المسلمين و- وبث الروح بس الحقيقة النقطة المهمة أنه صلاح الدين ده زي ما حضرتك تفضلت نبت حتى لما قبله ما هو ربي يعني يعني يعني نور الدين محمود طبعا اه ربي والحقيقه دي نقطه لافته للنظر جدا احنا عشان بنحب صانع ال... بنحب ال... ال... ال... الهداف فنذكر يعني إن- انما مثلا دوله آه، ال... ال... المرابطين اللي اعطت الاندلس قرون تفضل دوله اسلاميه في اوروبا قرون دايما نذكر مثلا يوسف من تشفين الرجل الافريقي السنغالي الاسود ال- ال- كده اللي انقذها لكن لا نذكر ان اللي صنع هذا كان واحد راجل شيخ تونسي راح الى موريتانيا ليدعو فقاوموه فاوغل في افريقيا اكثر حتى وجد قوما فصنع منهم من صعد الى اوروبا واقام دوله المرابطين في اوروبا انا عايز اقول على الصنايعي احمد ياسين وعز الدين قسام والناس دول في فلسطين مش عارف مين يعني الذي يصنع فصلاح صانع الدين ايوبي بالظبط صانع الالعاب الذي يعطي هو لل- فعلا حتى فعلا دايما صنع الالعاب ده اهم لان هو اللي بيدي للهداف هو اللي بيعطي للهداف فاذا كان يوسف بن تشفين ال- يوسف بن تشفين ده راح قاوم ال- في اوروبا و- واعاد دوله الاندلس الى الاسلام وط- وطهرها وبعدين قال لهم خلاص اتفضلوا الملك بتاعكم يا مسلمين ورجع السنغال تاني حاجه ما حصلتش ما تقوليش حصلتش حتى بالتاريخ.
على ولا عبد الرحمن سوار الذهب حتى ولا يعني مش بالدرجه دي وان كنا نجل دوره ولا حد شيء غير طبيعي امشي اخد الساحل الافريقي واعدي وضيق واد من باب المندب واخش اسبانيا والب- والبرتغال ولغايه خالص.
فرنسا واطهر المكان وارجعه أسيبه المسلمين واروح سايبه وراجع تاني السنغال مره تانيه مين مين فالناس مبهورة بيوسف بن خلاف.
تشفين لكن مين اللي صنع بإذن الله يوسف بن تشفين تشفين صح.
واحد شيخ بجلابية طريقة نعم اه واحد شيخ بجلابية طريقة بيحفظ القرآن زي آه، الراجل عمر عمر المختار.
المختار جلابية وطريقة بيحفظ العيال قرآن وبعدين عالم وراح وكانوا كان يأكل ايه الشيخ التونسي ده كان يروح هناك على آه، بيربي بقرات على شجرة هناك وقعد يعلم الفقه لحد ما أنشأ ال... فاحنا لازم ننظر إلى المصنع يعني صلاح الدين أيوبي لا شك أنه سراج من وس- من سرج الهدى ومصباح من مصابيحها ولكن لازم نعرف أيضا أنه أثر ل... لهذا التكوين وهذه التربية الإيمانية اللي خلته ي... يسير على هذا لأن أنا النهاردة ممكن أنا عايز أخلي الناس تقتدي بيه يعني يبقوا أبطال إنما أقدر أقتدي بيه عند الضعف أربي الأطفال أنهم يكونوا نجوما للهدى بهذه الصورة ودي نقطة مهمة جدا ولذلك لو في الوقت ده اتقال ده كردي والأكراد لهم تطلعات وطموح كان ممكن تبص تلاقي العرب وقفوا ضده باظت الشغلانة ولذلك أنا يعني أنا عايز أحذر من ال- الأحزاب ال- ال- ال- القومية الحقيقية الانقسامات و- والأحزاب تحول إلى الأحزاب- لبنات مريضة في جسد الأمة الإسلامية اه يعني الاحزاب يعني كمال الدين اتاتورك دعا القوميه التركيه عشان ي- يمزق تركيا وي- ويسقط الخلافه الاسلاميه حزب البعث العربي و- في سوريا وفي وفي العراق.
آه، العراق دول ده عار على الامه اللي عملوا لانه كان سببا مباشره في اذلال كثير من الشعوب بهذه الصورة القومية العربية لم تجني في يوم من الأيام إلا الخسائر والهزائم وكذلك كل القوميات احنا عايزين نرجع وانا بقول لحضرتك صلاح الدين الايوبي ده لو ساعتها اتقال ده كردي والاكراد يا جماعه لهم تطلعات كانوا دبحوا بعض لانه البيئه الموجوده حاليا في بلاد المسلمين بيئة مريضة بيئه مقاومه لهذه الات- لهذا الاتجاه واحنا احنا ينقصنا البطل ولا ينقصنا ان ال- الامه العز بن عبد السلام ليه كان سلطان علماء لانه يوم ما خرجوه خرج الشعب وراءه فالفكره في البيئه التي تحمي صناديد الايمان لازم نح- نخلي بالنا دي يعني- من القوميات دي آه، حتة بعض.
آه، تؤكد كلام حضرتك قوي قوي قوي قوي قوي أيوة.
انه في صفتين في صلاح الدين من ال- من الدراسه بتاعته يؤكدوا ده انه البيئه اللي جام البيئه الموجوده حاليا في ال- في اوطاننا الاسلاميه وامتنا الاسلاميه غير صالحه لاستقبال صلاح الدين فعلا زي ايه حاجتين لما آه، ج- في في غزوه من في في, في معركه بالنسبه لصلاح الدين جاء بقى الصليبيين وداخلين آه، فقال هذا ما نبغي خلاص هم جم فقالوا لا يعني نقاتل اجزاء طب نعم قال لا لا لا لا نقاتل بجميع المسلمين جميع الكفار نخرج نقابلهم حته الشجاعه دي فنقاتل بجميع المسلمين يعني كل البيئه اللي حضرتك بتتكلم عليها مؤهله انها تخرج مع صلاح الدين الحته الثانيه الخطيره قوي قوي قوي الطرف والبذخ والنعيم اللي احنا عايشين فيه اللي هو مش هينفع يستقبل صلاح الدين صلاح الدين سنه 584 دخل صلاح الدين الى دمشق احب اقرا انا ب- بنص آه، ما آه، يا قاله ريت.
ما قاله يعني آه، بعد رجوعه من بعض غزواته وكان دخوله في ربيع الأول ففرح به المسلمون اللي هم موجودين اللي هم البيئة و- ودقت البشائر ودق ودقت البشائر وزين البلد ووجد الصفي بن القابض وكيل الخزانة ده زي وزير المالية دلوقتي اللي معاه الفلوس يعني عمل ايه قد بنى شافوا لا، اما رجع لقى بنى دارا فقيمة عظيمة جدا لصلاح الدين الايوبي دار بقى وقصر لانه راجع منتصر وحاجة جميلة قوي هائلة مطلة على الشرف القبلي الشرف القبلي فغضب عليه نمرة واحد متضايق مش عايز كده وعزله وقال اسمع بقى حضرتك ديت إنا لم نخلق للمقام بدمشق وإنما خلقنا للعبادة والجهاد وهذا الذي عملته مما يثبت النفوس يا سلام مما يثبت النفوس ويقعدها عما خلقت من أجله يا سلام تعالى دلوقتي شوف أكلنا شكله عامل إزاي بيوتنا شكلها عامل ده إزاي ده هو خلى الرفاهية.
النفاق عملة غير ما بتشتريش حاجة ما بتشتريش حاجة يعني شوف ال... شوف ال... الامام الصالح خلى نفاق الرعيه عمله ما تشتريش حاجه خلاص و- وبعدين عزله آه.
حته جامده آه.
وما قبلش الدار آه.
وما قبلش الرفاهيه ولا الطرف وعنده شجاعه يخرج يقابل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مال الى راي الشاب في غزوه احد وخرج يقابل قال يعني اذا فعلا حضرتك لو لو عاد صلاح الدين كما قال الشاعر اه ه- ممكن اه يقتل.
اه, آه. طب ما هو امال في السجون ما يبقى هو يبقى, يبقى بيدخلوهم نخرج بيها يا السجون.
دكتور ان احنا محتاجين التربيه لل- للقواعد في الامه محتاجين نربي آه.
انفسنا ونربي يعني مش النموذج آه.
الفرد نموذج الجيل نعم.
احنا محتاجين عشان يطلع الجيل.
صلاح الدين يطلع مجموعه أنا عايز أقول المسجد الأقصى في تاريخه لم يتحرر أبدا إلا على يد أصحاب الرجولة الإيمانية المتميزة الذين لا يبحثون عن الطرف صلاح الدين الأيوبي كما ذكرت يا أستاذ سعيد لم يحج لأنه لم يجد نفقة من ماله الخاص يستطيع أن يحج بها سبحان الله وشغل بالجهاد في سبيل الله كل عام كان فيه غزوة بيحرر مكان ولذلك لم أجد حرجا وأنا أقولها ويمكن الشيخ حازم يراجعني وله الحق الكامل في هذا عندما وجدت هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى قلت في مسجد آه، ال- الجامع في شيكاغو قلت إن الأمة الإسلامية فرض عليها الحج في السنة السادسة من الهجرة وأول حج كان في السنة التاسعة من الهجرة فهو واجب على التراخي في يعني الرأي الراجح فلو أن الأمة أوقفت الحج إلى بيت الله عاما أو عامين من أجل إعادة تحرير المسجد الأقصى وتجييش الأمة لتحرير المسجد الأقصى فإن تحرير الأقصى واجب مضيق واجب الآن قبل الغد والحج إلى بيت الله الحرام واجب موسع لكن الأمة الآن يروح يحج الإنسان كل عام وينسى المسجد الأقصى صلاح الدين الأيوبي مات ولم يحج وأنا أنوي إن شاء الله لأن أنا نسيت هذا الأمر أن أحج هذا العام القادم إن شاء الله وأنا أتذكر هذا الآن وأنا أحضر عن صلاح الدين أول مرة حقيقة أعرف هذه المعلومة وأنا أن أحج عن صلاح الدين إن شاء الله هذا العام الله أكبر بإذن الله تعالى وأقول يا ربي حجبه الجهاد في سبيل الله لتحرير المسجد الأقصى فأنا أحج عنه وأسألك أن تجعلنا ممن لا يموت حتى يحرر المسجد الأقصى فصلاح الدين الأيوبي يوم أن مات ترك 47 درهم وجرام واحد من الذهب نعم أبو عبيدة بن الجراح لما حرر المسجد الأقصى مم.
ودعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مم.
بعد ما استلم مفاتيح المسجد الأقصى وقابل الرجل اللي كان عنده مفاتيح المسجد الأقصى أبطأ أبو عبيدة في ضيافة عمر بن الخطاب شوف عمر بن الخطاب جاي من المدينة ما عندوش حاجة كده وأبطأ في الضيافة يعني آه، طبعا آه، أبو عبيدة شجاع وكريم دايما الشجاع كريم والكريم شجاع والبخيل جبان والجبان بخيل فعمر لاحظ الموضوع قال ما يعني أراك تبطئ في ضيافتي إيه الحكاية قال له اتفضل ذهب إلى البيت عمر بن الخطاب قال له كلمة بس أنا عايز أقولها لك معلش نعم يعني مهمة إن أنا أقطعك فيها اتفضل يا أستاذ سعيد نعم قال له ما أراك يا أمير المؤمنين إلا أن تريد أن تعصر عينيك أنا مش عايز أخدك بيتي ما أظن أنك تريد إلا أن تعصر عينيك لو جيت بيتي نعم.
هتعيط نعم يعني أنا مش جلس يأكلان خبزا قديدا وملح وملحا جريشا ملح جريش مش ملح ناعم زي اللي احنا بنعمل نحطه على الاكل ملح خشن حتت قمح حتت ملح وخبز قديد يعني تقرقش باخر على اخر جهدك هذا عمر بن الخطاب وابو عبيده بن جراح انظر الان الى هؤلاء الذين الاشاوس الذين يعتبرون نفس انفسهم من حماة ال- ال- فلسطين كانوا صعاليك لا يملكون طعامهم الان اصحاب مليارات اصحاب فنادق اصحاب عمارات اصحاب عقارات اصحاب اموال في سويسرا تاجروا بالقضيه الامه لابد كما تقول يا استاذ سعيد واخي كريم الشيخ حازم نحتاج الى هذا المناخ تهيئه تهيئه هذا المناخ وانا اقول جهاد الدعوه الان جهاد ضروري وواجب يكون في حس وعقل ووجدان كل مسلم أنه يبني ابنه ويبني أخاه ويبني نفسه ويحلم يحلم أن يكون من شهداء تحرير المسجد الأقصى لأنه لا منهج إلا هذا لا طريقة كله أكل على القضية كله يعني ساوم على القضية القدس تعرف من هم أحبابها أحبابها أت- أحفاد أبي عبيدة وصلاح الدين الأيوبي وعمر بن الخطاب ليس هؤلاء الخونة الذين باعوا القضية وجلسوا على الموائد المستديرة والمستطيلة يشربون الكونياك في النرويج وغيرها وزوجة ر- ر- ت- آه، وزير الخارجية النرويجي آه، كل ما تلاقي الحوار احتضن بين اليهود والمفاوضين الفلسطينيين تروق مزاجهم بالكونياك بالخمور وتفاوضوا يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة والوفد اليهودي لم يقبل أن يتفاوض يوم السبت قال لك احنا أجازة لا يمكن نتفاوض في يوم عبادتنا على الإطلاق فوفدنا فاوض وقت صلاة الجمعة ما بقى.
ووفدهم ها البيع من بدري بايع أفحش من هذا في حرب 67 يقف واحد كما يقول أخي الشيخ حازم القومية العربية شيخ في جامع كبير في الأمة الإسلامية لا داعي لذكر الأسماء لأن الجراح شديدة يقف ويقول لا تحزنوا أيها العرب ليس أيها المسلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والعربي ما قالش المسلم يا لطيف ف يا لطيف اختبئوا العربي وراء اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عربي أعوذ هذا يهودي بالله، ده, ورائي ده مين ده تعال فاقتله معذرة شيخنا مش مهم مين خلاص ما ما هو رأيكم المقاسي دي كتير قوي والأسى يجرعني من كل صوب وحدث أن إذاعة طب بس ده إسرائيل بيزي- بيزوروا يعني ده ده بيغير شيخنا كلام إيه؟
الرسول إذاعة إسرائيل في مساء يوم الجمعة الأول بعد 5 يونيو 67 قالت معذرة أيها الشيخ لقد حرفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا والحديث بالله.
الصحيح لا حول ولا لن قوة.
تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والمسلم تحت ظلال الإسلام لا كردية ولا قومية ولا أشورية ولا فينيقية ولا فرعونية يقتتل اليهودي والمسلم فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله ثم تقول ونسي الشيخ أن يذكر الاستثناء إلا شجر الغرقد ونحن نزرع الآن شجر الغرقد فهو عجبا من ثقة الصهاينة دي إهانة يعني بيهينوه إهانة بالجملة.
يعني اليهود بيهينوه مع إن هم ملوك التحريف في كتابهم لكن ده اشتغل حرف الحديث كما حرف اليهود كتبهم نعم.
فهم الذين فضحوه آه اه ولذلك عفوا انا مش هقطع الكلام حضرتك لا، اتفضل يا بس شيخ.
انا فاكر ان أنا- جول جولدا مائير سئلت في مؤتمر الصحفي العالمي لما حصلت الحرب بتاعه 67 سالوها هذا السؤال صراحه قالوا لها يا ست جولدا مائير وكانت رئيس وزراء انت بتحاربي الناس دول ليه وعندكم في كتبكم انهم ينتصرون عليكم و و وانه لا لن تقوم الساعه الا بعد ان ينتصروا عليكم ويسحقوكم سحقا فقالت له بالنص قالت له لا مش دول مم.
مش دول دول دول اللي هم ينتصروا اللي موجود نبوءاتهم عندنا في في كتبنا ناس لهم صفات تانية مش كان كان 67 كان ايام عبد الناصر والاتحاد الاشتراكي والاتحاد القومي وغيره قالت لا مش دول دول اللي عندنا في نبوءتنا ناس لهم صفات اخرى لسه مش موجودة وكل جيل من اجيال اليهود يفعل الذي عليه ولذلك لمعوا ياسر عرفات شوف تلميع تلميع تلميع تلميع وفي الاخر وع- وع- واعتراف آه، اعتراف بمنظمه التحرير الفلسطينيه المتحدث الشرعي والوحيد ومؤتمر الرباط و و و وقعد من 65 من نشأة منظمة التحرير الفلسطينية لغاية آه، 87 يبقى 22 سنة وجاء الفعل من أطفال الحجارة مش منظمة التحرير أصلا أطفال المساجد آه، أطفال المساجد اللي ربوا في الكتاتيب أنا قلت ولا أتردد أن أقولها دائما شامير أول رئيس وزراء إسرائيلي يطلب من العواصم العربية عملاؤه يرفعون تقريرا مهما جدا عدد مصلي الجمعة إضافة إلى عدد مصلي الفجر يقول لا تزال إسرائيل في أمن وأمان ما دام العدد والفارق ضخما بين الجمعة والفجر بين الجمعة والفجر والحقيقة أن إخواننا في غزة المكان الوحيد في العالم الذي لا تلحظ فيه فرقا بين صلاة الفجر وصلاة الجمعة عايز اقول حاجة ولذلك هم في قوة مقاومة والعالم كله للأسف الشديد أوروبا أمريكا وصمت عربي ومداهنات عربية مفضوحة هذه كلها لا تقف أمام أطفال ورجال المساجد في غزة لأن هذا منهج عمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح صلاح الدين ولاحظت الأيوبي.
انا ان العرب في ال- في البلاد الغربيه معظم اللي عايشين في البلاد الغربيه معظم العرب اولادهم بيبقوا بيتكلموا انجليزي وبينسوا العربي ما عدا اولاد الفلسطينيين نعم اولاد الفلسطينيين يفضلوا يتكلموا العربي واللهجه الفلسطينيه زي ابائهم تماما ده انا لاحظته صحيح انما اي حد تاني مصري تونسي ليبي غير تلاقي ولاده خلاص بينسوا العربي هو برضو برغم كل اللي بنقوله عن آه، صلاح الدين الأيوبي وعن القضية الفلسطينية وكذا إلا إنه اللي هم خايفين منه مش موجود إنه مع الانتصار ومع ال- ال- ال- العودة لل- للقوة والسيادة م- ليس هناك غدر بل هناك وفاء لغير المسلمين انظر معي إلى بطرك من البطاركة لما عاد صلاح الدين ودخل مدينة وخلاص بقى هو دلوقتي م- خلاص فتح وقعد في المدينة وهو المسؤول وخلاص وهذا الرجل البطرك معاه مال كان الرئيس بتاع المدينة دي فمعاه مال وخارج بيه فقال لصلاح الدين من حوله من المسلمين قال له قالوا له خد منه الفلوس اللي معاه وتقوي بها آه، أهلنا وتقوينا وتشوف المسلمين بتو... ب- ب- إخواننا مش لاقيين احنا عايزين ناخد الفلوس دي لأن احنا دخلنا المدينة و- وطهرناها من هذا ال- ال- ال- المجون وكذا وخلاص الإسلام عاد وكذا وف- وفتح فتحنا فالمفروض ناخد بقى هذه الأموال فأصر صلاح الدين ألا يأخذ منه إلا عشرة دنانير كان يأخذها جزية.
الجزية من كل واحد و- وتركه يخرج بماله كله وقال نحن لا نغدر ولم نتعلم الغدر فيعني يعني شوف معايا صلاح الدين الأيوبي ما معاه شمال راجل محافظ على الصلاة في جامعة راجل زي ما حضرتك قلت كردي فلا بد أن نعود إلى ليست القومية وليس وليس ولكن الإسلام اللغة الأس... أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا افتخروا بعرب قيس أو تميمي نعم ده ده آه، لا ده انا عايز اقول لحضرتك تفضلت بيه الان موجود الحقيقه في كتبهم بشده انه صلاح الدين بعد ان فعل ما فعل ضرب نموذجا فريدا فريدا في التاريخ كله لدرجه التسامح مع آه، النصارى اه وأعدائه اللي هم كانوا أعداء و- ولذلك هذا مكتوب حتى اللي بيفتئتوا على الإسلام يقولوا كده يقولوا لكن يبقى أنه صلاح الدين طريقة تعامله بهذه الصورة كانت شيء طب... غير طبيعي ومع ذلك كتبهم ودي حاجة أنا استغربتها جدا حتى كطفل صغير وأنا بقرأ لأول مرة انتوا بتعت... ده كتبهم مليانة ان الحروب الصليبية هي النموذج الفظيع لوحشية المسلمين ودمويتهم مع إن ده العقدة يعني طب يا ناس انا بقى وانا صغير انا بقول لحضرتك كمقاييس الله طب ده الحروب الصليبية دي حصلت عندنا في بلادنا احنا أيوه.
يعني انتوا اللي جايين علينا انا دلوقتي لما تقول لي ان انا اتخانقت جوه بيتي مع واحد وضربنا بعض بالسكاكين طب ده جاي لي بيتي انا بسكينته مين يدل على الدموية ده اللي جاي لي جاي.
بيتي انا ده جوه البيت عندي وانا اللي عنده فتقول ده صاحب البيت دموي بالنسبة للراجل المعتدي عليه ده الحروب حصلت عندنا في أرضنا في بلادنا ونت... ون... ونتيجة كذبة اللي هي مسألة أن قبر المسيح هدم ومن عجيب الأمر أنا لفت نظري ربنا يبارك فيك الحقيقة فضلت الدكتور صلاح ربنا يكرمه وعلى فكرة ده الاسم صلاح الدين وصلاح الدين فأنت ممكن أنا أحب تحج عنه هذا الاسم فعلا جدا ال يعني ال آه، آه، يعني انت حضرتك لفت نظري للنقطة في منتهى الأهمية ان مسألة شوف هو بيقول له ب- ان- ان الملوك أوروبا اللي يحركوا للحرب ضد ال- ضد آه، القدس والمسجد الأقصى قالوا للأغنياء تعالوا ده جنان الشام تعيشكم ملوك طول عمركم استفزاز الناس بالمصالح المالية شيء هو الضد والمصادم مباشرة لمنهج الإسلام منهج الإسلام يقول له بالعكس لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني الثروات اللي تجنيها من الجهاد دي مرفوضة النهاردة اللي بيحصل ان امريكا انتوا شايفين بتيجي الانتخابات عشان الثروة.
الامريكية الانتخابات الامريكية بين اوباما وماكين الوقت بيتكلموا يا ترى سياسة أوباما ترفع سعر الدولار أكتر ولا سياسة ماكين هل يا ترى سعر الدولار الأمريكي يزيد بطريقة أوباما في إدارة الأزمة ولا بطريقة حزب الجمهوري بي بيتكلموا عننا بالسنت يعني الشعب العراقي هيعمل لنا كام سنت في الدولار المنهج الإسلامي يقولك لا أنت بتحرك أنت لو عايز ت- تغلبه إنما بعثت داعيا ولست جابيا ولست جابيا ما بي...
آه.
انت مش رايح تجيب اموال ولما حد خير لك يحارب- من حمر النار يعني يعني ما هو حمر النعم دي كانت ساعتها هي ايه معيار هي ال- الدولار وال العمله آه، العمله ما الدولار كانش في حاجه اسمها دولار ما كانش في حاجه كانت ال- الناقه هي بمبلغ الم- كذا المعدل اه بالظبط هي المعدل هي العمله مم.
انا بك- بكلمك زي ما بتكلم مية وألف وعشر تلاف ومليون ومليار يا سراقة الناقة بن دي مالك اللي يأتي بمحمد ياخد 100 له مئة ناقة له لو مئة ناقة له عشر نوق له كذا مم.
فدي كانت العملة فبيتكلم عن الدولار العربي ساعتها أو الدولار الإسلامي بهذه الصورة إن أنت خير لك من العملة إنك تهدي الناس مم.
فلما حب يحاربهم قال له لا آه، لأن أصل الواقع كانت إنه في واحد من الجيش سبق ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا فالجيش زعل منه قال له بقى ده كلام دول ناس عندهم ثروات بالغة جدا ده احنا بدل ما كنا تدعوهم هننتصر كنا ناخد.
عليهم كنا هناخد وسعر الدولار عندنا يرتفع نخش بقى ال- اه سعر الدولار الاسلامي هيرتفع فلما كده فالرسول عليه الصلاه والسلام نبههم الى انه لا لا لو العمله راحت والثروه راحت ودول اهتدوا ودخلوا في الاسلام لان يهدي الله بك مش الشعب كله ورجل واحد منه خير لك من حمر النعم ادي الفرق بين نعم.
الصليبيين و- والامريكان النهارده وغيره وبين النظره الاسلاميه ولذلك يعني لازم يكون مقرر ومحدد واحنا بنتكلم وبنحط القواعد دي ان ال... حتى لا لفت نظري انهم بيقولوا ان كلمة تعبير الحروب الصليبية ده مش موجود في مؤلفات المسلمين ده الحروب الصليب كلمة الصليبية ده هو اللي موجود في كتب ومؤلفات اوروبا والغرب سموا حروبهم حروب صليبية وحملات صليبية انما المؤلفين المسلمين لما اتكلموا عن الحروب الصليبية قالوا انهم كانوا يسمونها في كتبهم حرب الفرنجة يعني هم يدفعوا هكذا يقولون نعم انا عايز عندي بس اكمل نقطتين، النقطه دي معلش.
قبل الشيخ خد مني الحريه عايز اقول ان انا بطمن معلش دي عشان المعنى يكتمل انه هذا صلاح الدين اللي عنده العرفان واللي عنده الوفاء واللي عنده الرحمه باعدائه بالنصارى بال... بال... حتى لو كان في يهود فالمسلم افضل من يقود العالم
بالرحمة.
لازم لازم لازم نؤ- نؤكد دي دلوقتي واللي خايفين من اي اسلام واللي خايفين من اي مد اسلامي في اي دوله من دول العالم لازم الاحداث دي تعود على الواقع انه يا جماعه الاسلام دين جميل واللي بيتربى في ظل الاسلام لما بيحكم ما تخافوش نعم ولما اذا وصل في وقت من الاوقات فسيكون ارحم من العلماني من ال ال ال ال المستغرب هو وال- فضيلة الدكتور صلاح بيقول اهو 70000 في يوم واحد في يوم واحد ذبحوا اه أنا عايز أأكد على النقطة اللي طرحها الاستاذ سعيد وعندي نقطة أيضا اللي طرحها الشيخ حازم النقطة الأولى قضية الرحمة بغير المسلمين ال- الفضل ما شهدت به الأعداء نعم وأنا الحقيقة كتبت آه، آه، يعني كتيب بعنوان في ألمانيا أصابت امرأة وأخطأ البابا بابا بندكت 16 لما قال إن محمد لم يأتي إلا بكل ما هو شرير قلت له أنا أتحداك وكتبت هذا في الكتاب انك تواجه الحقائق العلمية التاريخية اللي ذكرتها الاستاذة زغريد هنكا اللي هي استاذة في نفس الجامعة اللي انت هاجمت فيها الرسول مش هقول لك يعني آه، تعالى عندنا كاتب يقابلك إسلامي الشيخ يعني.
القرضاوي والشيخ فلان وش... لا ده انا بقول لك واحدة مسيحية زي- زيك ألمانية زيك في نفس الجامعة اللي انت بتهاجم فيها الإسلام للدلالة على شدة جهالتك أو علمك وقوة خبثك مع إذا هي إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم قلت له شهادة ضابط ألماني مش ضابط حتى فرنسي عشان يعني نعرف إن الألمانيين عندهم عنجهية شوية و- و- و- وبابا الفاتيكان منهم للأسف الشديد ضابط اسمه أليفوري يقول إن المسلمين الذين قتلنا أبناءهم وهتكنا أعراض نسائهم وبناتهم وسلبنا خيراتهم لما صرنا أسراهم ولم نعد نملك شيئا آثرونا بالطعام القليل الذي بأيديهم يعني ما كانوش في سعة قدموا إلينا الإحسان الذي لم نكن نتصوره ولا شك أن هذا الإحسان الذي قدموه لنا من أخلاق المسلمين وعظمة من أخلاق الإسلام وعظمة المسلمين وقيادة صلاح الدين هذه الشهادة التي تقولها الدكتورة تغريد هنك في كتابها الله ليس كذلك أنا أقدمها أمام هؤلاء المزيفين الذين يزيفون على الإسلام وعلى رأسهم بابا الفاتيكان بندكت ومن يتبعه ممن يقول هذا الكلام تعرفوا سبب هذه المسألة التسامح اللي عمله صلاح الدين أيوة في الايوبي الحروب الصليبية برضو أظن البابا كان هو الباعث على الحروب الصليبية نعم طبعا بابا اوربان الثاني اه يعني نعم.
يعني برضو يعني مش حاجة جديدة على على كنيسة الفاتيكان اه نعم لا ده كنيسة الفاتيكان دي هي لا، التي تتبنى.
أشعلت وحركت الحروب الصليبية في هم أوروبا يريدون هذا الان نعم، فالمسألة لكن يعلموا متوسطة.
ان المسلمين آه، مارد آه، ينتظر لن ي- لن يسكت على مثل هذا دانتي هذا المؤلف ال ال ال ال الاوروبي الكبير بسبب قوة الكتابات التاريخية كما ذكر الشيخ حازم عند الأوروبيين عن تسامح صلاح الدين وعمل ال ال الرواية اسمها الكوميديا الإلهية مم.
الكوميديا الإلهية دي بيتصور فيها ان القيامة قامت وان ربنا بيجيب الناس اللي هم كانوا مش بصبيح الهدى مصابيح الضلال من وجهة نظره هو وربنا بيحطهم في جهنم فعمل جهنم دي سبع دركات حط سيدنا محمد تعالى عما يعني يقول علوا كبيرا حط سيدنا محمد في الدركة السفلى من النار ولأن الزخم التاريخي والكتابات التاريخية ضخمة ما يقدرش يواجهها حط صلاح الدين الأيوبي في أعلى درجة من أخف درجة من النار ليه؟ لأنه كان متسامح معانا وما نقدرش ننكر تسامحه يعني يعني إذا شوف.
انظر حقده الأسود و و وقلبه ال الذي يقطر بال بالقطران بالقطران خلاه يضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث وضعه ولكن آه، هو الشاهد اللي حضرتك برضه تقوله ان هو لم يستطع الا انه امام صلاح الدين كواقعة قريبة زي ما حضرتك تفضلت في العصور كده الا انه هو اعترافا بدرجة التسامح الفذة ان هو يضعه في اقل درجة من وبعدين العذاب.
اعترافا من واحد ايه يعني م- م- قلبه قطران ما انا آه.
بقول لحضرتك قلبه اسود جدا ما يتمنى الا يعترف لكن هذه السياسة هو انتهز في في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرصة ان الناس لا تعرف عنه معلومات القضية مش بالضبط.
مطروحة في الكتب بالضبط.
فحطه حيث اشاء قلبه انما مع صلاح الدين لان مقدرش المعلومات متداولة ومعروف درجة السماحة غير العادية التي عملها مع النصارى اللي هم المفروض و- وبل بالعكس لم لم يعاقب نصارى البلد بنصارى أوروبا الذين قدموا فاضطر لأنه يعني يعتبره إنسان كان رحيما ويعترف له بهذا النقطة الأخرى اللي يعني فعلا أوقفنا عليها أخي يعني فضيلة الشيخ حازم قضية قيمة المال اللي في الإسلام اللي تتوارى أمام ربنا يهدي واحد لأننا نبحث عن الإنسان نعم.
وما أرسلناك إلا رحمة بالعالمين.
للعالمين آه ال ال ال ال ال تروح الأموال بس يهتدي الناس لا السياسة الأمريكية والكلام ده مش كلام نظري ولا احنا بنفتئت على حد الرئيس نيكسون رئيس أمريكا عمل كتاب اسمه الفرصة السانحة بالظبط بيقول ان في خطأ اللي ربنا عمله واحنا كامريكان مسؤوليتنا تصحيح خطأ الرب كلام صريح والكتاب مترجم للعربية مش يعني اللي عايز يقرأه كتاب الفرصة السانحة للرئيس نيكسون بيقول ايه خطأ الرب اللي عمله قال لك حط البترول والمعادن النفيسة والأرض الخصبة والبت... وال... ونهر النيل والدجلة والفرات حطوهم في وسط ناس أغبياء حمقى متخلفين رجعيين دمويين ما يستاهلوش النعمة دي احنا مسؤوليتنا تصحيح خطأ الرب ناخد الحاجات دي من عندهم ونجيبها للإنسان المتحضر ال- ال- الغربي طب الأمريكي.
اسمح لي بقى في الموضوع ده ماذا تقول يا أستاذ حازم فعلا اه البترول فعلا احنا الكلام ده عند ناس حمقى متخلفين متاخرين كذا كذا بس بسبب انكم يا اوروبيين ويا خدتوا أمريكان وامريكان ويا غرب اخذتم هذه البلاد وظلمتموها واحتللتموها واذللتم وعملتم اكثر من قرن وقرنين وثلاثه في بعض الاماكن من الزمان وضربتم عليها الجهل والفقر والمرض فده اذا كانوا هم كذلك اليوم فده ميراث ما انتم عليه نعم.
اما المسلمون لما كانوا دخلوا الى هذه البلاد كما كانوا في أناروا اسبانيا الطريق والبرتغال طبعاً.
البرتغال والغرب الفرنسي عملوا جامعات كجامعة قرطبة التي كانت هي القنطرة اللي نقلت أوروبا من عصور الظلام إلى عصر النهضة فإذا أنت النهاردة يا نيكسون تتندر علينا بأنه إحنا متخلفين و و و فهذا بعض ما جنته أيديكم أنتم وإذا كنتم أنتم في شيء من التعلم فهذا بعض ما جنته أيدي المسلمين الله.
وإذا كان في سبعين ألف ذبحوا في يوم واحد بأيدي الصليبيين اللي حركتهم الكنيسة في أوروبا فهناك مسلمين آه، غير مسلمين أحياهم الإسلام لدرجة أن بنت النبي بنت رسول الله بنت النبي عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام على جوعها وحاجتها إليه وعلى حبها مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الأسير اللي كان يجي عندنا بنت الرسول تعطيه اللقمة التي عندها تقول له اتفضل كل وتظل هي طاوية لا, لا طعام عندها بمناسبه ال- هذه ال- الفارق.
الاسير كمان صلاح الدين آه.
ما قدرش يحطه في ال- في التصنيفه بتاعته الغبيه الحمقى لانه انسان يعني مش هنقدس ما قاله ولا حتى نهتم بيه ولا حتى اي رئيس او آه، امريكي او كان ايا كان يقول يعني انما احنا هدف ان احنا نبين سماحه الاسلام صلاح الدين عمل حاجه تشبه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيما تصرفت به في امراه هو كان مدي اوامر انه يدخلوا الخيم ياتوا بالرجال فجابوا طفل رضيع غلطه خدوا طفل رضيع من امه خطا ولما اخذ بيع فاشترى واحد فالام تبكي وت... و... و... وتصرخ والثبور والويل وكذا وعايزه ابنها ثلاث شهور رضيع فخرجت وبتاع وذهبت الى صلاح الدين ودخلت عليه مجلسه وهي تبكي فقال ما, ما انت عايزه ايه ايه مشكلتك فطلبت ابنها الرضيع فسأل شوف بقى شوف التعامل وشوف دلوقتي امريكا في سجن ابو غريب شوف العراق شوف اللي بيحدث فيها قال فين الولد او الطفل ده وجدوا انه بيع اخرج مالا واشترى الولد واعاده الى امه لا اله الا الله ورحم ضعفها وبكاءها وهي ايه من اعدى اعدائه يا سلام ده هي صليبية وجوزها صليبي وهذا الولد صليبي يبقى احنا مش عايزين ف- ف- نبرز سماحة الإسلام هي بارزة هي وظاهرة وثابتة هم عليهم أن يقولوا لنا ما تقييم جوانتنامو أنا ما يهمنيش اللي بيحصل في جوانتنامو أنا شفت الولد ربنا يكرمه السوداني اللي كان آه، آه، مصور في قناة الجزيرة الجزيرة.
اسمه إيه اللي هو كانوا واخدينه في جوانتنامو مدة طويلة سامي لما ال- خرج سامي الحاج.
سامي الحاج شفته لما أفرج عنه بعد أن كان عند الحضارة الأمريكية ح- أربع سنين معتقل عند الحضارة الأمريكية شفته يوم ما أفرج عنه مش قادر يشيل نفسه على رجليه طبعا و و وفي منتهى وله الضعف ابن لم يكن ونقل قبل إلى الآن.
المستشفى يعني مش خرج من عندهم بعد أربع سنين في ضيافتهم مثلا واكل شارب في حالة صحية كويسة وراجع بيته ماشي على رجليه ده خرجوه منهار القوى دي الحضارة الأمريكية احنا مش عايزين نبرز سماحة الإسلام سماحة الإسلام موجودة مم.
والتاريخ أنا كل اللي أطلبه من نفسي ومن أولادي ومن إنهم يقروا بس اقروا بس يقرأوا إنما ده موجود إنما الإعلام مزور ومزيف ويلعب في أذهان الناس ويديهم حاجة مختلفة وأنا يكفيني صورة سامي الحاج ده افرض اعتقاله كان صح لكن يوم ما افرجتم عنه افرجوا عن واحد واكل وشارب ونايم انما واحد مش قادر يمشي ده شايلينه على نقاله نعم.
على ادي حضاره امريكا امريكا ايه ده احنا الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا مسلمين المهم في نهاية ال- ال- هذا المصباح اللي يعني الحقيقة يعني آه، كل واحد كده يقول لنا يعني كلمة موجزة سريعا آه، ن- نقولها ل- لإخواننا المشاهدين مع هذا المصباح يعني.
أنا أريد أن نأخذ من صلاح الدين الأيوبي من المسجد بجوار الحي بجوار البيت الذي تسكن فيه أن يكون عندنا حلم من هذا المسجد إلى المسجد الأقصى نعم أن يكون عندنا هذا الحلم وتوحيد ديار الإسلام في كل مكان والتقاء الجماعات الإسلامية وأصحاب ال- ال- ال- الرؤى الخيرية يجتمعوا معا لقضية أساسية التي عاش لها صلاح الدين هي تحرير المسجد الأقصى جزاك الله انا عايز اقول الحقيقه ان لما جهاد صلاح الدين استرد المسجد الاقصى المسجد الاقصى كان قد اخذ كان متاخد من 8 قرون يعني فضل فعايز اقول انه طول المحنه طول المحنه لا ينفي وجود الامل الكامل والثقه الكامله في النصر احنا بنتكلم عن المسجد الاقصى اللي ضايع دلوقتي من سنه 67 يعني 40 سنة وشوية فقط بينما بنتكلم على عهد آه، آه، صلاح الدين أنه استرده بعد فترة كما أن من- منذ ضاع المسجد الأقصى الآن في محاولات لاسترداده وفاشلة لأنها لا تقوم ولا تؤسس على العقيدة كان قبل صلاح الدين في محاولات لاسترداده وفشلت لأنها غير مؤسسة على العقيدة ولم يعد المسجد الأقصى كما أنه لن يعود إلا بهذه الطريقة رجال عقيدة يتم بناؤهم وهم سيسترجعونه انا الحقيقه كلمتين بتوع حضرتك فكروني انا طبعا يعني كتبت كده مش هقول شعر يعني سنه 91 كنت في اولى جامعه يعني ما انا عرفت إنك للقدس.
انت عندك ال- لا لا ده مش موهبه خالص يعني نعم.
فسبحان الله الكلمتين دول القدس ويتحرر فكروني لعلي اتذكرها يعني آه ومش محضرها والله نهائي هم هذا الكلام تحديدا فكرني بما كتبت وانا طالب في سنه اولى تسالني دوما يا قدس وتقول بهمس في اذني هل حقا ساحرر يوما هل حقا ستفك قيودي فأجيبك قطعا يا قدسي فترد وكيف يا ولدي فأحس الهم على قلبي حين أفكر في ردي بماذا أرد وماذا أقول والكل تخاذل من حولي لكني ما ألبث أن أذكر آيات الحق تبشرني وتقول بهمس سوف آه، حتما ستحرر يا قدسي دوما بأيادي تنادي دوما بأيادي تنادي لله الأعلى يا قدسي يعني الله اكبر طب ما يعني- شاء الله يعني ما لا، عملت أنا إيه؟
أيضاً أختم أنا بهذه جايبها كده مش عارف آه، يعني شاء الله يا ثالث الحرمين يا أرض الفدا آليت أجعل منك مقبرة العدا ذقت الردى ذقت الردى إن لم أعد لك سيدا أملا أظل مدى الحياة مشردا هذه أبيات لشيخنا العلامة القرضاوي حفظه الله أكيد تعالى يعني الله أكبر. آه، طبعا ده لازم تختم بكرة هو ده على كل حال يعني ماشي، على ربنا كل يكرمكم.
حال يعني ال الإحباط لا يتسلل إلينا لأننا نعلم أنها سنة ماضية إلى يوم القيامة أن الأمر أن نؤسس العقيدة ثم فهي إن شاء الله تستعيد المسجد إن شاء الله الأقصى أنا يرجع وأنا يكفيني أن الذين في يوم من الأيام أخذوا من بيوت آبائهم وأهليهم وكانت لوعة و- و- وحرقة واترموا في مرج الزهور في لبنان هم الذين عادوا فأحيوا أرض فلسطين زرعوها رجالة مش الرنتيسي والناس دول كانوا اللي ودوهم هناك فالبصرة يعني إن المصباح شاء ده الله.
حلو نختمه بزرعوها رجالة زرعوها رجالة نعم هو يقول لك كده زرعوها رجالة.
إذا- آه في أحلى زرعوها كلمة بصراحة في صلاح الدين آه، يعني آه، ربنا نعم، يسهل الحمد لله ونلتقي في مصباح جديد يعني ربنا يبارك فيك تشاهدون في الحلقة القادمة بدايته بنى 300 مسجد كان كل مكان يعني متميز يبني في جامع محمد الفاتح هو اللي فتح المكان ده، مش عايزين ننسى ده محمد الفتح فتح تلت اوروبا فذ وعبقري ومختلف مشهود له من الرسول عليه الصلاه والسلام من قرون